أحباء المشاهدين أهلا وسهلا بكم في حلقة أخرى من برنامجكم أسئلة عن الإيمان يشرفنا بالحضور جناب القم زكريا بطرس أهلا بك وتسابونا يا مرحب أهلا وسهلا
أحباء المشاهدين وصلتنا إيميلات عديدة وكالعادة هنشارك معاكم إيميل من المرة دي آه، بالرغم من الأخطاء اللغوية الكتير اللي فيها بس آه، حبيت آه، أشارك معاك والمخرج مديني رسالة عشان أقولها في نفس الوقت وبنضم صند- صوتنا لصوت المخرج في الرسالة فالرسالة بتقول هنا حضرة القس لقد ش- شنيت حربا شعواء على الإسلام وقد شتمت الحبيب محمد صلعم إني أصاب بالغثيان لقبح كلامك عن رسول الإسلام كنة سوفاء فأنا بحاول أق- أقولها على قدر المستطاع يعني مم.
كنة سوف أدعوك لل- سوف أدعوك للإسلام ولكن من كان مثلك يقرأ القرآن ويعرف آيات القرآن الكريم لا يحتاج للدعوة للهدى والنور ولكن نطلب منك الكف عن شتم نبي المسلمين وقبل ذلك فإن الوغد الذي رسم شيء عن الرسول ظلما وبهتانا لا زالت قلوبنا تدمى منه أرجو أن تحل تحل تحلى بالأخلاق الحميدة فإن الشتام ذوق إبليس إني أدعوك أن تنتظر إلى يوم القيامة عندئذ تدرك كم كنت ظالم لنفسك امين اخي واحنا زي ما المخرج قال وانا بوصل لك الرساله وبنضيف صوت- صوتنا معاه واحنا بنقول لك احنا بنستنى يوم القيامه على فارغ الصبر عشان نكون مع حبيبنا يسوع وايضا لكي تدرك انت ومن هم في موقفك قد ايه كنتم ظالمين انفسكم وعلى ضلال. احنا بنقول لك كده وبندعوك انك تقرا الكتاب المقدس لتعرف ان كلمه الله في الكتاب المقدس هي كلمه الحق وان المسيح اله وبدونه ليس خلاص. آه، بنكمل حلقاتنا وتسابونا والنهارده بس هن...
ممكن بس أقول اتفضل يا تعليق تسابونا صغير؟
اتفضل يعني اللي بيظنوا أن أنا بشتم الرسول أنا لا أشتم على الإطلاق لا تعتبر شتيمة على الإطلاق إحنا بنتكلم الحق اللي موجود في الكتب بتاعتكم بنقرأ الكتاب وبنقول لك الكلام لكن بتطلع منا شتايم مش ممكن لأن كتابنا بيقول الشتامون لا يرثون ملكوت السماوات فاحنا اصلا ما بنشتمش احنا بنوري الحقيقه فاذا كانت الحقيقه فيها شتايم فيبقى مش ده غلطتنا لكن غلطه الكتب اللي بتكتب هذه الامور تعليق بسيط بس وان شاء الله الى اللقاء يوم القيامه عشان خاطر نتمتع احنا وانت بعد ايمانك بالمسيح يسوع بالحياه الابديه امين آمين.
ونصلي لخلاص نفوسهم. دلوقتي في الحلقه الجديده تسابونا آه، زي ما اتكلمنا في الحلقات الماضيه آه، قدسك اثرت آه، قضيه تحريف القران. وبيت البعض بيتساءل آه، ازاي يكون القرآن في آيات تثبت عدم تحريفه يعني مثلا زي اللي جاء في سورة الحجر آه، آه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وبرضه في سورة فصلت لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه فرأيك إيه في الموضوع دوت؟
والحقيقه ان هذه الايات في الواقع تضع أئمة المسلمين في مأزق فليجيبوا إذا بالمنطق والدليل عما هو ثابت بالبرهان والحجة من واقع الآيات القرآنية ذاتها وقول أق- وأقوال العلماء أيضا علماء السنة والشيعة معا بخصوص وقوع التحريف في القرآن دي آيات وأقوال هم اللي جاوبوا طبعا عظيم يتسبون بس في سورة البقرة وفي الآية 75 وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه القرآن هنا بيتهم المسيحيين واليهود بتحريف كلام الله دلوقتي برضو انت بت... ب- بت... عايز تقول لي ان المسلمين هم كمان بيحرفوا كلام الله يبقى كده القرآن محرفا رد قدسك عليه ايه
بخصوص آه، السؤال الأولاني آه، بقول أن الباحث المخلص المدقق لا يرى في هذه الآية القرآنية آه، وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه أو بقية الآيات الأربعة الأخرى التي وردت بخصوص التحريف في القرآن لا يوجد فيها ما يشير إلى أن الكتاب المقدس محرف ولكنه يقول أن فريقا أي بعض اليهود بعد سماعهم كلام الله في التوراة يحرفونه أما بقية اليهود فلا يحرفونه وأن كلام الله سليم ولكن البعض يحرفون تفسيره فقط لأنهم يسمعونه ويؤولونه
طيب آه، بالنسبة للسؤال الثاني قدسك عايز تقول ان المسلمين هم كمان بيحرفوا القرآن بيحرفوا كلام الله والقرآن يبقى محرف او خلينا اسألك السؤال بنفس الطريقة بطريقة تانية هل قدسك تؤمن ان القرآن هو كلام الله وان المسلمين بيحرفوه هل دوت اللي انت عايز تقوله في الحلقات دي أقول لحضرتك حاجة وأقول لحضرات المشاهدين أيضا عشان أريح الكل أولا بديهيا لو كنت مؤمنا أن القرآن كلام الله لما رأيتني في زي الأسود هذا الذي هو دليل احتمال الآلام من أجل المسيح منذ عهد والي مصر المجنون الحاكم بأمر الله الفاطمي الذي أصدر عدة قرارات جنونية ضد أقباط مصر منها لبس هذه الثياب ثانيا أنا لا أقول أن تحريف القرآن هو مجرد تحريف في تفسيره وفهمه كما يقول القرآن عن بعض اليهود ولكنني وجدت من واقع دراستي للقرآن والمصادر الإسلامية المختلفة أن نصوص القرآن ذاته متناقضة ومتضاربة بعضها مع بعض علاوة على اختلافات المصاحف المتعددة بعضها عن بعض مصحف عثمان مصحف علي بن أبي طالب ومصحف عبد الله بن مسعود وغيرها من المصاحف التي كانت مع الصحابة والتابعين والتي حرقها عثمان فالسؤال الأخطر والأهم هو في أي من هذه المصاحف الموجودة أو التي أحرقت يوجد الكلام الذي باللوح المحفوظ على حد قولهم أما ما أريد أن أتساءل عنه في هذه الحلقات فهو ما عبر عنه علماء المسلمين شيعة وسنة عما يسمونه تحريف القرآن وقضية تحريف القرآن ليست بالقضية الهينة بالنسبة للمفهوم الإسلامي تحريف القرآن
طب احنا برضو بنعيد اللي قدسك قلته وبنتحدى انه يجيبوا لنا ايه من القران تفيد تحريف النصارى تحريف النصارى للكتاب المقدس. السؤال هنا يا قدسبونا ليه بتقول ان قضيه تحريف القران في الاسلام ليست هينه؟
آه، لأن هناك آية في سورة النساء وبالتحديد آية 82 بتقول ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا والتحريف الذي أقر به علماء السنة والشيعة هو عبارة عن اختلافات كثيرة وكثيرة جدا مما يجعلنا نتساءل هل بعد كل هذه الاختلافات المعترف بها يبقى القرآن من عند الله ما هي لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلاف طيب لقينا اختلاف يبقى من عند الله ولا من عند غير الله ده السؤال الخطير يبقى كده قدسبونا اسمح لي اني استعير كلمه من احد الاصدقاء بلاش نقول تحريف القران ونقول تزوير القران.
هي كلمة تحريف يعني ربطت الناس بين كلمة تحريف الكتاب المقدس فاعتبروا التحريف حتى كلمة مقدسة بتنسب إلى الكتب المقدسة لكن لا تحريف أي نص من النصوص اسمه تحريف والتحريف معناه تحريف أو تغيير أو تزييف أو تزوير ده معنى كلمة تحريف
طيب يا قدس أبونا بخصوص اعتراف العلماء من السنة والشيعة بتحريف القرآن آه، في الحلقة اللي فاتت آه، قدسك ابتديت تتكلم عن بعض أقوالهم ممكن تذكر لنا من الجنبين من السنة والشيعة العلماء اللي أقروا بالتحريف حلو الواقع أن هناك علماء كثيرين جدا من أهل السنة ومن الشيعة بيقولون بوقوع تحريف أولا نذكر بعضا من علماء الشيعة واحد سليم ابن قيس في كتابه المعروف باسمه كتاب سليم ابن قيس ثاني والكليني في كتابه الكافي ثلاثة العياشي في كتابه تفسير العياشي أربعة النعماني في كتابه الغيبة خمسة محمد ابن النعمان الملقب بالمفيد في كتابه أوائل المقالات ستة أبو القاسم الخوئي في كتابه البيان في تفسير القرآن سبعة عبد الحسين شرف الدين الموسوي في كتابه أبو هريرة ثمانية حسن النوري حسين النوري الطبرسي في كتابه فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب أه بالنص تسعة نعمة الله الجزائري في كتابه الأنوار النعمانية عشرة محمد باقر المجلسي في كتابه بحار الأنوار آهو وآخرون كثيرون سوف نورد أقوالهم في الحلقات القادمة بمشيئة الله أمين يا قدس أبونا طب دول على ما يبدو كانوا من الشيعة ممكن تدينا شوية أسماء من أهل السنة اللي كتبوا عن تحريف القرآن
أهل السنة اللي كتبوا عن تحريف القرآن جاء في مواقع السنة والشيعة على الإنترنت www.fiqhislam.com و www.shiaweb.org أنه قد ذهب جمع من علماء أهل السنة إلى وقوع التحريف ومنهم الإمام جلال الدين السيوطي واحد اثنين أبو جعفر النحاس ثلاثة عبد الله ابن أبي داود السجستاني أربعة ابن الجوزي خمسة هبة الله ابن سلامة ستة عبد القاهر البغدادي سبعة ابن قداسة ق- قتادة السدسي ثمانية ابن خزيمة تسعة ابن القاسم الأنباري عشرة ابن عبد الله الأشبيلي وغيرهم أيضا الكثيرون أنا اكتفيت بس بعشر من هنا وعشرة من هنا
طب عظيم يا قدس أبونا ممكن قدسك ودكتور عجلة تدينا مقتطفات من اللي قالوا علماء الشيعة عن وقوع القرآن عن عن وقوع تحريف في القرآن تحريف القرآن هو أقوى كتاب عن الشيعة في تحريف القرآن هو هذا الكتاب اللي أنا عرضته قبل كده واللي بعرضه المرة الثانية والثالثة والرابعة ك- كتاب فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب لحسين النوري الطبرسي ويكفي أن تقرأ عنوان الكتاب وتطلع على بعض عناوين أبوابه فممكن تروح في www.arabic.islamicweb.com وتشوف الأبواب اللي موجودة الباب الأول بعنوان الأدلة على وقوع التغيير والنقصان في القرآن وذكر تحت هذا الباب 12 دليل استدل بها على تحريف القرآن وأورد تحت كل دليل من هذه الأدلة حشدا هائلا من الروايات المؤكدة على تحريف القرآن تراها في فصل الخطاب صفحة ثلاثة أما الباب الثاني فقد قام فيه الطبرسي بذكر أدلة القائلين بعدم تطرق التغيير في القرآن ثم ردوا عليها ردا مفصلا وده فصل خطاب صفحة 357 فالكتاب واضح كله من أوله لآخره عن التحريف ووقوعه وأبوابه بعناوين واضحة وجلية آه، قدسك قلت لنا قبل كده انه بيلزم شاهدين لوقوع الشيء فممكن تدينا مثل اخر كويس في إمام تاني يدعى الإمام الباقر المجلسي وده كتابه أنا عرضته برضه قبل كده اسمه بحار الأنوار الجامع لدرر أخبار الأئمة الأطهار ذكر برضه عدة أبواب وكل باب فيه عدد من الحقائق الدالة على التحريف ففي مجلد 89 من هذه الموسوعة الموسوعة ديت 110 كتاب مجلد يعني خصص آه، للقرآن المجلد ده مخصص للقرآن وفي صفحة 40 إلى صفحة 60 باب بعنوان ما جاء في كيفية جمع القرآن وما يدل على تغييره وذكر أيضا في صفحة 47 باب ثاني كاتب فيه آه، أوجه التغيير في القرآن وفي نفس المجلد صفحة 60 إلى 66 باب بعنوان التحريف في الآيات التي هي خلاف ما أنزل الله عز وجل باب فيه 36 26 آية فيها تحريف واضح وفي نفس المجلد صفحة 66 إلى 77 باب بعنوان تأليف القرآن وأنه على غير ما أنزل الله عز وجل على غير ما أنزل الله عز وجل
تاليف و- القران تأليف القرآن وأنه على غير ما أنزل الله عز وجل أحطها للكاميرا عشان خاطر تبقى please camera man please give me this line آه. باب تأليف القرآن وأنه على غير ما أنزل الله عز وجل واضح؟ واضح ده من الكتب الإسلامية كأدلة قاطعة على ذلك دي كلها أدلة طب يعني اقول لقدسك هي حاجه غريبه قوي طب مع- معلش ممكن قدسك تذكر لنا آه، امثله من الابواب اللي اللي بيتكلم عنها آه بالتأكيد ذكر الإمام المجلسي في هذا الكتاب بحر أنوار صفحة 41 زي ما قلت هنا أنه قد جاءت شاة إلى صحيفة وكتاب يقو- يكتبون فأكلتها وذهب ما فيها شاه أكلت وذهب ما فيها من قرآن وهو هنا يتكلم عن آية رضاعة الكبير طبعا وفي نفس الصفحة 41 قال طلحة سمعت عمر وأصحابه الذين ألفوا وكتبوا على عهد ما كتبوا على عهد عمر وعلي وعلى عهد وعلى عهد عثمان عهد عمر عهد ابو بكر وعمر وعهد عثمان ابن عفان يقولون ومفيش على عهد علي
علي لا ما هو علي ده ليه كتاب مصحف لوحده طيب ماشي ان الاحزاب وهي الان 73 سوره 73 آه، 73 ايه سوره الاحزاب أي.
كانت تعدل سوره البقره سوره البقره 286 ايه اي وأن سورة النور أكثر من مائة آية وهي الآن يا 64 آية اي
والحجر 190 آية والنهاردة 99 آية ده كله مكتوب هنا أهو طب برضو قدسك آه، ده اللي جه في كتب الشيعة عن إثبات وقوع تحريف القرآن في من أهل السنة والجماعة ما كتب ما يثبت حاجة زي كده تحريف القرآن حتى ولو عند الشيعة
ماشي لا ابدا حتى عن ال عن عن عن الكتب المجموعه من السنه ده كتاب الاتقان في الاتقان في علوم القران بتاع السيوطي جلال الدين السيوطي الإمام جلال الدين السيوطي اه بخصوص الشاه التي اكلت ايه الوحي جاءت في كتب السنه جاءت ايضا في كتاب نواسخ القران لابن الجوزي صفحه 37 ويحكي قصه رضاعه الكبير قالت سيده عائشه قالت انها كانت ايه في ورقه تحت سريري فلما اشتكى رسول الله اي مرض مم.
تشاغلنا بأمر فأكلتها ربيبة لنا ربيبة مربينها شاه أو معزة فتوفى رسول الله وهي مما يقرأ في القرآن وهذا موجود أيضا في آه، الإتقان في علوم القرآن وبخصوص سورة الأحزاب جاءت في كتاب الإتقان في علوم القرآن أيضا لجلال الدين السيوطي صفحة 529 وطبعا السيوطي من أهل السنة أهو بيقول إيه بقى عن زر ابن حبيش قال قال لي أبي بن كعب كم آية تعد سورة الأحزاب قلت 72 آية أو 73 آية قال وإن كانت لتعدل سورة البقرة وإن كنا لنقرأ فيها آية الرجم قلت وما آية الرجم قلنا إيه؟ قال إذا زنى الشيخ والشيخة فارجموهما غير موجودة النهاردة وبخصوص ضياع قرآن كتير جاء أيضا في الإتقان اهو ونفس الصفحة 529 عن ابن عمر قال لا يقولن أحدكم قد أخذت القرآن كله وما يدريه ما كله قد ذهب منه قرآن كثير ولكن ليقل قد أخذت منه ما ظهر وآدي الكلام علشان خاطر الكاميرا تقدر تجيبها وتورينا أهو
والحديث ده سنده إيه يا تسابون
ده قال أو- أب- أبو عبيد حدثنا فلان وفلان وده رواه أبو عبيد في فضائله صفحة 190 عن ابن عمر مرفوعا وسنده صحيح ده الكلام اللي بيتقال بخصوص آه، عثمان ابن عفان وتمزيق مصحف ابن مسعود ومصحف أبي- أبي بن كعب وإحراقهما بالنار جاء ذلك أيضا في كتاب جامع البيان في تفسير القرآن للإمام الطبري جزء واحد وصفحة تس آه، 66 وهناك الكثير ويعوزنا الوقت لمناقشة ذلك ال- آه، تلك الأمور في حلقات أخرى بمشيئة الله وعندنا الحلقات في اسم يسوع دلوقتي دي خطور أو امور خطيره جدا وقدسك طبعا هتوفينا بيها آه، على التوالي أكيد.
دلوقتي نسيبنا من الكلام ده كله ونروح للموضوع الروحي عشان نلتمس نعمه يسوع المسيح آمين بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين بنتكلم في الثبات في المسيح الثبات في المسيح قلنا ثبات ضد هجمات الشيطان ومن الجسد وهو إلى آخره والثبات ده الله بيثبتني طول ما أنا ماسك فيه الكتاب بيقول تعلق بي أنجيه أرفعه لأنه عرف اسمي يدعوني فأستجيب له معه أنا في الشدة أنقذه وأمجده ومن طول الأيام أشبعه وأري خلاصي بتيجي للمسيح بتقف على صخرة ثابتا غير مزعزع لأن الله نفسه بيسندك زي أب بيسند ابنه تلاقي الاب بيحب يعلم ابنه المشي ويعلم ابنه بيثبته يمسكه من ايده ويمشي وياه ايه اللي يثبتنا بقى مع ربنا احنا بقى من جانبنا غير ده دور ربنا بيثبتنا دورنا احنا ايه دورنا اهم حاجه يكون بينك وبين ربنا علاقه شخصيه يوميه علاقه شخصيه يوميه من خلال الكتاب المقدس كل يوم افتح الكتاب المقدس واقرا جزء صغير مش لازم يكون كبير جزء صغير خمس ايات وحاول تسمع صوت ربنا ليك لان الكتاب المقدس هو صوت الله لك رساله من ربنا ليك كل يوم تقعد كده مع ربنا تقول له كلمني بقى يا رب في الكتاب عايز تقول لي ايه اللي انت عايز تقوله لي ايه الرساله اللي انت عايز توصلها لي علشان خاطر انا اتعزى بيها النهارده واتشجع بيها النهارده واتقوى بيها النهارده واعيش بيها النهارده وعلى ضوءها لان الكتاب المقدس هو صوت الله لك امين ولما تسمع صوت ربنا كلمه قول له يا سلام يا رب انت كلمتني في الانجيل وقلت لي كده طب وانا بشكرك يا رب على الحاجات دي وعلى النعم دي والبركات دي بس يا رب في حاجات انت كلمتني عليها انا ما اقدرش اعملها لوحدي فمن فضلك ساعدني يا رب قويني ما انت ابويا مش هتسيبني امين فساعدنا يا رب علشان خاطر اعيش بهذه الامور فيبقى في ديالوج بينك وبين ربنا ايه في الكتاب انت بتكلم ربنا عليها وكده بتبقى في علاقه شخصيه بينك وبين الله والحلقه الجايه هزود على الموضوع ده اكتر شويه شكرا والى اللقاء
أحباء المشاهدين آه، أرجوكم اسمعوا المسيح هو خلاص العالم المسيح ليس بدونه خلاص الكتاب بيقول كده فإذا أنت ما قبلتش المسيح تبقى أنت بتحرف الكتاب مكتوب في رسالة العبرانيين في الإصحاح العادي عشر والآية واحد وأما الإيمان فهو الثقة بما يرجى والإقام بأمور لا ترى هل أنت مؤمن بالمسيح؟ هل أنت مؤمن أن المسيح جاء من أجلك وصلب ومات وقام من الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب؟ آمن واعتمد تخلص أنت وأهل بيتك ودايما صدق مقول ال ال ال الآية اللي موجودة في روميا عظيم هو سر التقوى الله ظهر في الجسد يسوع المسيح معاك يقويك ويعضدك ويكون دايما وراك تغذى بكلمة الله تغذى بكلمة يسوع عشره عشرته حلوة وإلى اللقاء في حلقات أخرى والسلام والنعمة امين
Thank you.